الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين يا رب أنا سعيد بلقاء الليلة لقاء جديد في مسجد عثمان ابن معن بالوراق وراق العرب أنا سعيد بهذا اللقاء لأنه اللقاء الأهدأ في هذا المسجد أنا سعيد بهذا الهدوء وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا هدوءا يباشر قلوبنا صارت الأمة كلها في هذه الأيام تفتقد الهدوء نفتقد إلى هذا الهدوء في بيوتنا في شوارعنا في مساجدنا نفتقد هذا الهدوء في نفوسنا لذلك كانت قصة القلوب هذه القصة التي بدأناها والتقينا فيها في مسجد إمبابة قريبا ليلتنا هذه في الكلام عن لهو القلوب قال ربنا جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم اللهم أصلح قلوبنا يا رب وقدرا صلى بنا الإمام بقول الله جل جلاله ألهاكم التكاثر إخوتي هذه القلوب إنما خلقت لتعبد الله وكثيرا ما كررنا في المقدمة أن الله يريد منك قلبك الله جل جلاله إنما يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولعلنا بنينا هذه السلسلة على كلمة ماشي عم سامي الكلمة دي احفظها وما تنساهاش عمرك أنا عايز كل واحد يعلقها على باب قلبه قال ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو بس أنا مش عايز منك حاجة غير دي إن لما ربنا يشوف قلبك وهو دائم الاطلاع على قلبك يرى الله يرى إنك مش عايز حاجة إلا هو وايه كمان بس بس تكلمنا طويلا في غفلة القلب وقلنا ان اخطر انواع الغفلة شيئان الغفلة عن الله والغفلة عن لقاء الله الغفلة عن اللقاء الله عن اليوم الآخر خطرها أن الله يقول لمن غفل عنه في الدنيا لمن غفل عن اليوم الآخر وهو في الدنيا فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا بنقول ان اللي ينسى الاخره ومعلش ما تزعلش مني خليني اسالك سؤال شخصي النهارده من الصبح كده قمت من النوم عملت امورك الاعتياديه ورحت الشغل وجيت امتى في خلال ال 12 ساعه اللي فاتوا من سبعه لسبعه خطر على بالك ان انت هتقف قدام ربنا يوم القيامه عدت على بالك النهارده دي مره واحده عدت على بالك ان انت وانت كده عايش حياتك فكرت قلت لما اقف قدام ربنا كده هقول له طب بالله عليك عايز اسالك سؤال اكثر خصوصيه طب من امتى ما عداش على بالك الخاطر ده امبارح عدى امبارح طب اول طب من اسبوع من اسبوعين من شهر من شهرين هو ده اللي نسوا لقاء الله دي الأولانية الغفلة نسيان لقاء الله نسيان يوم القيامة نسيان الوقفة بين إيدين ربنا الثانية نسيان الله عارف إزاي يا ابني خطر على بالك النهاردة وانت بتتكلم انت ما, ما, ما تتلفتش ايوه بصلي خطر على بالك النهارده وانك وانت بتتكلم ان ربنا اسمه السميع سامحك خطر على بالك النهارده وانت ماشي في الشارع وعينك تضرب تقلب ان ربنا اسمه البصير شايفك معاك خطر على بالك النهاردة النهاردة تحديدا خطر على بالك النهاردة النهاردة تحديدا وانت ساكت كده وسرحان وبتبتسم ان ربنا شايف اللي جواك ولا انت ناسي ان في حاجة اسمها ربنا وقاعد تفكر وتبص وتتكلم وتروح وتيجي وتهزر وتنكد وتكذب وتنافق وتراي وتلعب وتغفل وتسرق وتكذب ومش دريان ان في ربنا شايفك وهيحاسبك على الكلام ده رد عليا بقى بالله عليك تقول لي يبقى انت كده ناسي ربنا ولا فاكره كله بيشتكي انه في الصلاة سرحان في الصلاة سرحان وفي الذكر سرحان وفي تلاوة القرآن سرحان وعايش حي حياتك كلها سهو وغفلة عشان كده ربنا قال نسوا الله فنسيهم فاكرين القصة اللي أنا قلتها لكم زمان ها إن إن إن إن عارف يعني إيه معنى إيه معناها إيه إن ربنا ينساك فاهم معناها إيه إن ربنا لا ينظر إليك أما تعرض عن ربنا بيعرض عنك أما بتنساه بينساك خطر خطر شديد اقترب للناس حسابهم يا أخي أنت حاسس أن يوم القيامة قرب ولا مش حاسس بقول هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة قال بعض الصحابة ذكر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل قالوا احنا كنا مفكرين ان الدجال فين قدام باب المسجد بالله عليك وصل قلبك الاحساس ده ان احنا ممكن نخرج من المسجد الليله دي نلاقي الدجال واقف بيصطادك مش على بالك مش على بالك انت في غفله شديده جدا للاسف الشديد شفت الغفله عملت ايه ها للاسف الشديد ان العلم الشرعي أتى مع بعض طلبة العلم بنتيجة عكسية يعني الصحابة بيقولوا حتى ظننا أنه في طائفة النخل الصحابة يا عم عادل شكوا في ابن صياد يا عم الشيخ محمد أبو رواس شكوا في ابن صائد ان هو يكون ايه الدجال صح ولا لا شكوا في ابن صائد يعني في صحابي معاهم شكوا فيه وسيدنا ابو سعيد الخدري بيقول ان انا حججت معاه فقال لي انتوا شاكين فيا ليه مش الرسول قال ان هو ملوش ولد وانا عندي ولاد متجوز وعندي اولاد وهو قال ان ما يدخلش المدينه وانا كنت معاكم في المدينه واديني رايح لمكه وهرجع ادخل المدينه قال فكدت اصدقه لولا انه قال ولو كنته ما كرهته فقلت تبا لك سائر اليوم ولا انتم معايا فاهمين حاجه صلي على الرسول صلي آه شوف شوف الصحابه وصلت درجه يقظتهم الى انهم فكروا ان القيامه خ... لان اذا ظهر الدجال علامات الساعه كخرزات نظمن في عقد إذا انفرطت واحدة انفرطت كلها يعني إذا جد الدجال يبقى بكرة الشمس تطلع من المغرب بعد بكرة يأجوج ومأجوج يبقى بعد بعده نفخة في الصور خلص الموضوع في يومين ثلاثة بس أنا بقول إن طلبة العلم قاعدين بقى يدرسوا يقول لك لا لا لا لا لا ده لسه علامات الصغرى فيها مش عارف ايه ده لسه علامات الكبرى بقى عليها ايه ده أجعل العلم لهذا زيادة غفلة وزيادة تفريط امبارح صلينا العشاء فالإمام ربنا يكرمه سرح شوي لا ما سرحش طول شوي طول الصلاة شوي وقام بقى واحد لابس العباية الصفراء والشال الأحمر ويصوت طب يا راجل استر نفسك الصلاة طولت ما تزعلش وما تصليش معانا تاني خلاص لكن كون انك تزعل ان الصلاه طولت هو العلم عمل كده ده اثر العلم دي ثمره العلم دي نتيجه العلم اللهم اهد قلوبنا عشان كده بقول لك لا تلتفت للي قاعد يقول لك لسه العلامات الصغرى ما خلصتش فاضل من علامات الصغرى كيت وكيت وكيت علامات ايه انت ه- هتحسب على ربنا يعني هتحاسبه لا يا رب ما تقومش الساعه دلوقتي لسه في علامات النبي عليها ما جاتش اما تيجي لا كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك اقترب للناس حسابهم عقيدتك في القيامة ثلاثة أولا أنها قريب اثنين لا يعلم موعدها إلا الله ثلاثة لا تأتيكم إلا بغتة فجأة فجأة بل تأتيهم بغتة ف فتبهتهم فلا يستطيعون ردها هتيجي فجأة القيامة قامت أنا أخشى إنك أنت بكرة تفاجأ إن الدجال ظهر واتملى بقى الفيسبوك والنت وال ها ايه الدجال في باريس ايه الدجال في القاهرة الدجال في العراق الدجال وتفاجئ انه واقف قدام بيتكم وساعتها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلا يأته فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فإذا به يكفر بالله ويؤمن بالدجال قيل أنه سينجو من الدجال فقط سبعون ألفا عدد العالم النهاردة كم أنا ما أعرفش كم أو أنا عارف يعني استغفر الله وأتوب إليه ها بس هذا العدد كله هيقول إن الدجال هو الله ساعتها لما يظهر الدجال ورا منه تخرج الدابة معها عصا وخاتم تقول للكافر "بشت، أنت كافر وتسمه على أنفه فيسود وجهه وتقول للمؤمن أنت مؤمن وتضع الخاتم في جبهته فيضيء وجهه ويط- وينسى الناس الأسماء ويصبح الناس يتنادون يا مؤمن يا كافر يا مؤمن يا كافر لا يا حنفي ولا يا حسنين يا مؤمن اسود يا كافر اركب يا كافر حاسب يا كافر اديني خمسة جنيه يا كافر ويا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا ترى النهارده لو ظهرت الدابه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الله جل جلاله هو الذي أخرج هذه الدابة تكلمك بعلم الله فيك أترى ما علم الله فيك ودي اللي اتكلمنا عليها في الغفلة في قول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم وهم في غفلة إن ربنا مطلع على قلبك دلوقتي وصحيفة السوابق بتاعتك مفتوحة أمام الله ربنا يرى ماضيك وحاضرك ويراك كلك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم صحيفتك مفتوحة قدام ربنا ورب وربنا يرى ويعلم أولك وآخرك يا ترى ما حكم الله فيك ما نظر الله إليك من أنت في نظر الله اقترب للناس حسابهم انت حاسس إن القيامة قربت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ماذا أعددت لها عارف يا ابني لما واحد يسافر السعودية ولا يسافر أي حتة دول الخليج ولا دلوقتي بقت الموضة دول أوروبا يسافر سنة ولا سنتين وهو راجع يقول أنا هدخل على أولادي بإيه صح كده أنا أنا أنا غبت عنهم سنتين أرجع لهم بإيه طب أنت غبت عن ربنا ستين سنة هترجع لربنا بإيه هتقابل ربنا بإيه تقدر دلوقتي حالا في دماغك كده من غير ما تقول لي بينك وبين ربنا تقول له يا رب أنا لما أموت مدخر كذا أقابلك بيه عندك إيه من أعمال حياتك تقابل بيه ربنا قول لي أنت تلاقي حاجة اللهم استرنا اللهم استعملنا اللهم أصلحنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة الغفلة بتجر للإعراض يلفت كده يعرض وسواء انت أعرضت اديتني جنبك اديتني ظهرك سواء انت أعرضت غمضت عينيك ميلت راسك هتموت هتموت حافظت على نفسك وحرصت على الحياة برضه هتموت والله لا تموت وهتقابل ربنا وهيسألك ويا جنة يا نار يعني اللي هيعدي من قدام ربنا ربنا جل جلاله يا إما يقول خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم يا إما يقول ادخلوا الجنة بسلام ما فيش حاجة تالتة يا هنا يا هنا يا ترى هتروح على فين اللهم ارزقنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أنا لما بقول لك الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده جنة ونار وتقف قدام ربنا في تطاير صحف وتاخد صحيفتك واقرأ كتابك انت واخد الكلام ده بجد ولا بهزار بجد والله طب فين الشغل ما انت لو واخد الكلام بجد تشتغل تبطل ذنوب ومعاصي اللهم تب علينا يا رب تبطل غفلة تنتبه وتشتغل سيدنا النبي وقف لما رجليه ورمت سيدنا النبي بكى لما صدره انحاش سيدنا النبي قاتل لما كاد يقتل هو ده اللي واخد الامور بجد قالت له نام قال لها مضى عهد عهد النوم يا خديجه قالت له بتعمل كده ليه وقد غفر لك قال افلا اكون عبدا شكورا اشتغل لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لكن الناس النهاردة زي ما تقول بيقولوا إيه لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل وانا جاي نازل عليكم من النزله اللي هي النزله البيضه دي من نزله الدائري وبعدين في نزله كده تدخل بقى الشارع ده ها قابلني واحد كده وش في الوش فوقفت قلت له انت ماشي غلط ليه قال لي انت من الوراق قلت له لا انا مش من الوراق والله الكلام ده الان والشهود موجودين يعني قال لي انت من الوراق قلت له لا انا مش من الوراق قال لي يبقى انت ما تعرفش احنا طول عمرنا ماشيين غلط هي حته الطلعه العكسي دي مش كده صح يا عم الشيخ صح يا عم الشيخ صح يا عم الشيخ طول عمركم ماشيين غلط يا رب نجينا يا رب قال لي طول عمرنا ماشيين غلط تيجي النهارده تقول لي امشي صح قلت له اه انا هاجي النهارده اقول لك امشي صح امشي من الناحيه الثانيه دي ناحيه اللي رايح والناحيه دي ناحيه اللي جاي قال لي وبعدين قلت له تروح اللفه قال لي انت عارف فين اللفه قلت له عارف فين بابا روح ما يجراش حاجه امشي صح بقى كفايه كده عشان اقول لك ان انتم مش واخدين الامور بجد مش اللي واخدها بجد هو هو هو ده حديث الواقع الواقع يتكلم ان احنا طول عمرنا ها طول عمرنا ماشيين غلط ما انشي الاوان بقى ان احنا نمشي صح اني الاوان ان احنا نبطل غلط ونمشي صح اذا عرفنا ان ربنا هيحاسبنا على الغلط ده ولما ربنا يسألك لما ربنا يسألك يوم القيامة انت ليه ماشي غلط مش هينفع انك تقول له يا رب احنا طول عمرنا ماشيين غلط هينفع تقول له كده اولا مش هتقدر تقولها ولو قلتها هتاخد على دماغك ربنا قال في التفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خذوه إذا قال الله خذوه تخطفته أيدي خمسين ألف ملك ربنا يقول خذوه خمسين ألف ملك هيقطعوا حتت وانت يوم القيامة ضعيف انت كفاية عليك ايه ملك واحد من الزبانية كفاية قوي فشوف بقى لما خمسين ألف يشدوك لجهنم سلم يا رب سلم اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها خد الكلام ده بجد مش بهزر خد الكلام ده بجد دي مش قصص خد الكلام ده بجد دي مش حكايات يا جماعة ده دين دي عقيدة أنا عايزك تاخد الكلام اللي بنقوله ده بجد إنك هتموت وتدخل القبر معلش معايا كده أرجوك لوجه الله غمض عينيك كده دلوقتي ونكس راسك كده وفكر إزاي توضع في قبر وانت متكفن ويتقفل عليك باب واتنين ويتحط عليك المجاديل وطين والناس تمشي وتسيبك يا رب اللهم كن لنا في قبورنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب خد الكلام ده بجد ان الملكين لما يقعدوك والكفن يقع من على كتاب الرسول قال كده ويا حتى يهبط كفنه إلى حقويه والملكين يمسكوك من اكتافك ويهزك من ربك خد الكلام ده بجد انت ليه بتزيحه عن دماغك هو ده الحاصل اللي ربنا بيحدث عنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أنت, بت... أنت بتسمع الكلام ده وأنت بتلعب تسمع الكلام ده وأنت بتهرج عمال أقول لك القبر والملكين والجليس الصالح وجليس السوء عمال اقول لك يوم القيامه النفخ والشمس تدنو من الرؤوس ويلجم العرق الناس الجام وانت بت- عمال كانك بتسمع حكايات الف ليله وليله كأنا بكلمك عن تمثيلية ولا قصة كأني بحكي لك قصة فيلم خد الكلام ده بجد إلا استمعوه وهم يلعبون بالله عليك لو حد يسمع وصف النار ويل وادي في جهنم تذوب منه الجبال اسمع حديث سيدنا النبي قبل ما اوصف لك النار ده انا هكلمك بس في حاجه واحده فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر برجل ان يجلد في قبره مئة جلده ما تسمعش الكلام ده على انه قصه دي عقيده اسمع الكلام ده على انك ده هيحصل فيك بكره دلوقتي حالا لو مت فظل يبكي ويتوسل حتى خففت إلى جلدة واحدة فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا أو الراجل ده لا دي بس إيه جلدة واحدة فبكى وصرخ يا رب فيما ضربتموني انتم بتضربوني ليه قيل لانك صليت صلاه واحده بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره مره واحده ما توضتش كويس ومره واحده مريت على واحد مظلوم وما نصرتوش يا إخوة الأمر جد إنه لقول فصل وما هو بالهزل مش تهريج هي مش لعبة لكن كثير من الناس واخدها لعبة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم وهم يلعبون واخدها لعبة بيلعب فكر ان اللي احنا بنقوله ده كلام بخوفك طب وانا ه- هستفيد ايه من تخويفك يعني انا ما مش هستفيد منك حاجة انا بقول لك الحقيقة وبقول لك بنص القرآن انما انذركم بالوحي طب ايه اللي يخلي القلوب تلهو وتاخد الكلام ده لعبة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم أول حاجة بتلهي القلوب الدنيا اللهم اكفنا شر الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب قال الله جل جلاله ألهاكم التكاثر التكاثر الاستزادة التكسير يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له اللي همه الدنيا ما بيشبعش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب اللهم تب علينا يا رب من كانت الدنيا همه الهم الدنيا فقير فقر حقيقي الرسول قال وجعل فقره بين عينيه فقر القلب وانا عايز اسالك يا عم الحاج وارجوك جاوبني انت فقير ولا غني كل انسان كتب له فقر فتجد انسان فقير الى المال دايما عنده مليون عنده اتنين عنده عشرة عنده عشرين عنده مليار عنده سبعين برضه تحس ان هو فقران عايز تاني مهما يكن وفي انسان فقره فقر إلى الشهوة ما بيشبعش وفي إنسان فقره فقر إلى الناس عايز الناس حواليه في إنسان فقره إلى الحنان والعطف في إنسان فقره إلى الظهور والكبر والتعالي على الناس وحب الناس وتوقير الناس وتفخيم الناس كل إنسان جواه حتة فقر راجل فقر الغني الوحيد هو الغني بالله قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء يبقى لازم تبقى عارف ومعتقد دايما ان انت ايه فقير قال الامام ابن تيمية عليه رحمة الله والفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما الغنى وصف له ذاتي فالفقر وصف ذات لازم لكل انسان ألا إذا عالج فقره بالغنى بالله اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك اللهم اجعلنا أذل خلقك لك اللهم اجعلنا أعز خلقك بك انت جواك فقر لا يغنيه إلا الله كلمة جديدة نغمة جديدة بتسمعها من النسوان اليومين دول سمعتها عن طريق الرسائل اللي بتيجي من الإخوة والأسئلة يقول لك أنا عايز أحب وأتحب يا أخويا تنيل اتلهي حب ايه اللي يقول كده اهو ده الفقر للايه للحب بقول له لو ربنا حبك تحتاج مين تاني يحبك وصدقني ده جواب نهائي واخير لن استعين بصديق لن أستعين إلا بالله إن اللي يحب ربنا ما يقدرش يحب حد تاني ما يعرفش لو بتحب ربنا بينك وبين ربنا ود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في ود بينك وبين ربنا مش هتعرف تحب مراتك مش هتعرف تحبها ما تعرفش لأن حب ربنا استنفد كل طاقة قلبك على الحب قول لي يعني هو حرام ان الواحد يحب مراته يا عم حبها انت حرش بس اي حب هيعمل نقطة خلل في حبك لربنا بدليل انك هتجري وتبقى قلقان على رضاها اكثر من قلقك على رضا ربنا عنك وهذا شرك انا نفسي احط ايدي على دماغي زيك كده كلام يدوخ بس مش لاقي قلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الراجل بيقول كلام يدوخ قال الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ابتغاء رضا الزوجة سيفسد عليك حالك مع الله الشاهد ألهاكم التكاثر يا إخوة اعلم يقينا إنك أنت لن تشبع من الدنيا أبدا أبدا نهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا في رواية طالب مال قال رسول الله صلى عليه لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال مش هتشبع أبدا عشان كده حلك الوحيد الغنى العالي أن تستغني بالله أن يسكب الله في قلبك غنى ان ربنا يضع في قلبك غنى عارفين بنقولها عندنا في الفلاحين ازاي انك انت تبقى شبعان بنقول عليها واحد عينه مليانه هي دي اللي عينه مليانه بالله بما عند الله بوعد الله شفت سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه قطف من عنب قال رأيت الجنة حتى قرب إلي وهو بيصلي في المحراب حتى قرب إلي قطف من عنب فكدت آخذه ولو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني عنقود عنب واحد من الجنة الرسول قال لو خدته كنت تقعدوا تاكلوا فيه لحد الدنيا ما تفنى والعنقود ما خلص هو ده انت في قل... اللي في قلبه عنقود عنب من الجنة بياكل منه ما بيخلصش يبص العنب الدنيا بقى المعفن والحامض سيدنا النبي لما يقول صلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو أطلت برأسها حورية لانطفأ لنور وجهها نور الشمس ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما عبقا وعطرا يا نهار أبيض بقى الواحد يبص لحد بعد دي بيقول لك نور وشها يطفي الشمس ريحتها تخلي الدنيا كلها طيبة التاج اللي حطاه الخمار اللي لابساه بتداري جزء من شعرها بيه كده زي ما تقول إشارب جميل زي ما تقول توكه أحسن من الدنيا واللي فيها اللي شاف العنب ده وشاف الحورية دي تساوي الدنيا عنده ايه بعد كده يبقى كل ما يشتهيه انه يموت ويشوف ده بس خلاص بقى بس طول ما هو عايش ما يفسدش ده ما هو لو بص الواحدة في الحرام يبقى مش هيطول الحلال دي ما هو لو اشترى عنب بفلوس حرام مش هيدوق العنب التاني ده خدوا الكلام ده جد يا جماعة دي مش قصص دي مش مبالغات أهل الدين بيضحكوا بيها على الناس ده قال الله قال رسول الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا خدوا الكلام ده بجد مش لعبة أول سبب من أسباب لهو القلوب التكاثر الاستكثار من الدنيا إذا أتاك ما يكفيك فاكتفي ولا تستكثر من الدنيا اثنين من أسباب لهو القلوب الزوجة والولد قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لسه كنت بقول إن أنا ناوي أقول في خطبة الجمعة بكرة إن شاء الله إن عشنا وربنا يكرمني وأموت الليلة دي بقى واترحم من الخطبة بتاع بكرة صلي على الرسول صلي ان من افات البتاعة اللي بيقولوا عليها الثورة ها ان البلطجة اللي احنا شايفينها سوء الاخلاق وسوء الادب اللي احنا شايفينه ومن اثرها جرأة النسوان والبنات جرأة عجيبة و نقصان الغيرة في قلوب الرجال الغيرة اللامبالاة اللي عند الرجالة مراتك فين ومش عارف والله ايه, إيه الظاهر راحت عند امها مش عارف يا راجل خليك راجل اللي مش عارف مراته فين مش عارف بنته فين ما يبقاش راجل فين مراتك بنتك فين بنتك لا انت انت عارف بنتك خرجت النهارده لابسه ايه قول لا انا هقعد لها اه اقعد لها هتوديك جهنم بنتك دي لو خرجت بلبس غير شرعي كل واحد يبص لها العين تزني وزينها النظر اللي بيبص لها تكتب عليه ايه زانية ويكتب عليها مثلها لأنه من دعا إلى ضلال كان عليه من الإسلم مثل آثام من تبعه وتكتب عليك مثلها لأنك مسؤول عنها لما تيجي يوم القيامة ربنا يدخلها النار تقول يا رب ما تدخلنيش النار أبويا ده دخله قبلية لأن هو ما لبسنيش الحجاب من صغري هتدخلك جهنم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله تحمل مسؤوليتك أيها الرجل تحمل مسؤوليتك أنت مسؤول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته التليفونات والكمبيوتر والتلفزيونات هذه الأعداء الثلاثة التليفون والكمبيوتر والتلفزيون الأعداء الثلاثة هم أصحاب الفساد أصل الفساد في البيوت لازم تمسك التليفون وتعرف مراتك بتكلم مين وبتتصل بمين وهي كمان تمسك تليفونك وتشوف انت بتكلم مين والرسائل جايه لك من مين وايه الصور اللي على تليفونك هو كده ده التعاون على البر والتقوى اما افتضحوا فاصطلحوا فوت لها وتفوت لك يبقى ديوث الذي يعلم الفاحشة في أهله ويسكت ديوث ذلك من أسباب لهو القلوب الزوجة زمان خطبت خطبة جمعة اسمها لست حرة وقلت في الخطبة وأنا واقف على المنبر هو احنا هنخطب هنا امتى يا حاج عمرو؟ هتدونا خطبة حاج سامي لله ده احنا اللي بنشهد بالستة الخطبة
قلت على المنبر انا عايز راجل يقوم يقف وريني طولك كده وقول لي مراتك بتحكمك ليه قول لي انت بتخاف من مراتك ليه ها ما ترد عليا بتخاف منها ليه بتخاف منها ليه هي اللي ماشياك ليه قول يا انا ما بخافش يا راجل انا عارفك والله عارف بيخاف منها ليه يقول لك انا مش عايز نكت عايز الدنيا تمشي فخلاص مشيها وخلاص زي ما تمشي هو ده اللهو بقى لهو القلوب انك انت عايز الدنيا تمشي هو ده اللهو لكن صاحب القلب الحاضر الذي يبتغي رضا الله ولا شيء الا الله فانه رضيت ام سخطت هش ايه مين دي عشان ايه اضيع ربنا نمرة واحد الاستكثار من الدنيا اثنين رضا الزوجة ورضا الأولاد وانا بقول لك من دلوقتي انك انت اذا لم تكن رجلا حاسما حازما في بيتك كلمه واحده للزوجه والاولاد ليقف الجميع عند حدود الله ما بقولكش ابقى طاغيه ولا جبار تبطش بالناس ولكن عند حدود الله كما امر الله مش اللي يرضي مراتك اللي يرضي ربنا ومش اللي يرضي ولادك اللي يرضي ربنا لو مش عاجبهم معك السلطان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض مش محتاجة إذن من حد نمرة ثلاثة من أسباب لهو القلوب الأمل طول الأمل هتموت امتى يا عم عمرو هتموت امتى يا عم فؤاد اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا هتموت امتى يا عم أشرف سبحان من يحيي العظام وهي رميم ايه اللي جابك تاني أو تلاقي كده ناس بتموت وربنا يحييها وناس عايشة وزي الفل ويقتله الله في لحظة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة طول الأمل سيدنا علي بن أبي طالب قال إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة ينسي الآخرة طول الأمل بيخليك تنسى الآخرة قيل لأحد السلف صل بنا المغرب قال لا قالوا صل بنا المغرب قال إذا صليت بكم المغرب فلن أصلي بكم العشاء قالوا نعوذ بالله من طول الأمل أو عندك أمل أن تصلي العشاء أيضا شوف كانوا بيعدوا طول الأمل إيه انت يعني بتقول لي هتخطب الجمعة بكرة انت عندك امل انك تعيش لبكرة لسه ايه طول الامل اللي انت فيه ده يا اخي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة طول الامل انك انت اذا دخل نفس تظن انك هتدخل نفس غيره ده طول امل اما قصر الامل ان تظن أن هذا النفس هو الأخير فتتوب إلى الله فيه اللهم تب علينا اللهم اختم حياتنا بتوبة العلاج أنا كده طولت عليكم صح ليلتكم فل صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العلاج في سورة ألهاكم التكاثر ثلاث حاجات العلاج ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون يبقى نمرة واحد العلم اثنين اليقين ثلاثة لتسألن يومئذ عن النعيم إعداد إجابة للسؤال علاج لهو القلوب ثلاث حاجات أول حاجة العلم وأنا قلت لكم قبل كده ان الحقبة اللي فاتت ال- ال- المرحلة اللي فاتت الثلاثين ولا الاربعين الخمسين الستين سبعين سنة اللي فاتوا من اه من سنة 48 من قبلها بشوية من ساعة ما ألغيت الخلافة وفي حملة منظمة محكمة لتجهيل الأمة بدينها عايزك تعمل لي انسيرت قدام المسجد الليله دي عايز اسال يا اخي انت حافظ قد ايه من القران عايز اسال واحد تاني يا اخي انت قرات تفسير القرطبي وانا عايزك تجاوب عليا بجد كده بدون ما تتردد تقول لي يعني ايه تفسير القرطبي أقول لك ده تفسير للقرآن 12 مجلد تعرفوا والله عم والله عمري ما سمعت بيه في حياتي أنا عايزك تقول كده إن أكثر الأمة دي سمعت عن فتح الباري سمعت يا ابني عن تحفة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي عمرك سمعت عن الكلام ده عمرك عرفت ولا قريت ولا حد قال لك عنه كان في حملة منظمة لتجهيل الأمة إن الأمة يطلع جيل جاهل ما يعرفش أي حاجة عن الدين وقد كان كان خرج جيل لا يدري لا يدري شيئا عن العلم عشان كده بقول ان احنا لازم النهارده يا عم الحاج سامي والحاج اشرف والمسؤولين عن المسجد نعمل هنا في الجامع ده ربنا كرمنا بيه صرح ضخم منظر لا مش عايزين يبقى منظر على الفاضي نعمل معهد لإعداد عالم المستقبل عالم المستقبل عالم المرحلة الجاية مش معهد إعداد الدعاة تدرس فيه كتب بطيئة لا ده أنا عايز ألم الشباب الواد ده هو اسمك إيه يا في ثالثة إعداد يا محمد في اولى ثانوي محمد اهو اجيب محمد اهو بتاع اولى ثانوي ها وهو واللي زيه عيل بتوع ثانوي وبتوع الجامعه اولى جامعه وقعدوا في المعهد ده كل يوم ساعتين لثلاث ساعات اقعد وخد مرتب شهري بس اناقي بقى اذكياء الوراق العيال اللي بيطلعوا الاوائل في الثانويه العامه وبيطلعوا الاوائل في الجامعه واحط لهم سنه اولى اسمها علوم الآلة برضو عمرك سمعت عن الموضوع ده ما سمعتش علم الآلة اللي هو اللغة العربية أصول الفقه أصول الحديث اللي هو مصطلح الحديث أصول التفسير يبقى أصول اللغة والحديث والفقه والتفسير أديله علوم الآلة دي أعلمه لغة النهاردة شبابنا بقى أعجمي مين حافظ المعلقات السبعة مين أرى مقامات الحريري هي دي اللغة محدش يعرف حاجة النهاردة احنا مضطرين نكلمكم باللغة العامية الرديئة اللي احنا بنتكلم بيها دي عشان الناس تفهمني وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فده لسان قومي أبين لهم لكن المفروض نتكلم باللغة العربية الفصحى كل دروسنا وكل علومنا فلذلك نبدأ سنة أولى علوم الآلات وسنة تانية ياخد متن مختصر في جميع العلوم ويحفظه ويسمعه ويتقنه مجرد عن الدليل وسنة تالتة بالدليل وسنة رابعة الترجيح بين الأقوال كده خرجت عالم خمسة بس عشر أفراد بس اتناشر ولد فقط ما نكترش ونبدأ هذه المرحلة مرحلة نشر العلم لسه بقول النهارده لما نتكلم عن السياسه الشرعيه كل الناس النهارده بتتكلم في السياسه جاني واحد من اعضاء الساده النواب فقلت له انت تعرف نظام الحكم في الاسلام ايه قال لي والله ما اعرف ما يعرفش فعايزين نتكلم عن السياسه الشرعيه الاسلام لما قال ان في حكم يحكمنا ازاي الاسلام عمركم سمعتوا عن الموضوع ده اهو ده الموضوع ده مش عايز درس ولا اتنين ولا عشرة ده عايز سنين دروس نعلم الناس الإسلام ده العلم اللي هيخلي لما خوفك بقال الله وقال الرسول ما تاخدهاش على إنها لعبة العلم الشرعي اتنين اليقين علماءنا مختلفين في مسألة اليقين يزيد وينقص ولا ما بيزيدش الحقيقة انه يزيد وينقص والدليل في قول سيدنا ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يبقى اليقين بيزيد واليقين بينقص في القلوب بدليل قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ثم قال ربنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به يبقى بينقص فارغا ويزيد لما يوصل تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين يبقى اليقين بيزيد وينقص يزيد اليقين بالأعمال الصالحة وقوة التعلق بالله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك ده اليقين اهو ما ظنك باثنين الله ثالثهما ده اليقين ده اليقين فيقينك انك هتقابل ربنا يقينك في الجنة ويقينك في النار ويقينك في الحساب ويقينك في الميزان ويقينك في العرض ويقينك في الصراط ده اللي يخلي القضية مش لعبة ضعف اليقين هو اللي مخليك واخد الموضوع لعبه ولهو القلوب الأخيرة تذكر الحساب لتسألن يومئذ عن النعيم ربنا هيسألك وزي ما قال لما قرأ محمد ابن المنكدر قول الله جل جلاله ليسأل الصادقين عن صدقهم قال إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فكيف بالكاذبين من أمثالنا إذا كان ربنا يسأل سيدنا إسماعيل صادق الوعد وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء الصادقون هيسألوا عن صدقهم طب امال الكذابين يعملوا ايه اللهم استرنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله فعلاج لهو القلوب هذه الثلاثه العلم ابدا اتعلم بقت الامور سهله زمان كنت بقول لك اتكلمنا دلوقتي عن تفسير القرطبي روح اشتريه تلاقيه ب 500 جنيه يا عم الحاج 500 جنيه انا غلبان دلوقتي بقت العمليه سهله لا 500 جنيه ولا جنيه واحد على بمنتهى البساطه على النت لما ما ادخلش على النت ما عندناش نت بلاش يا عم النت ما تزعلش اسطوانه بجنيه واحد عليها الموسوعه الشامله عليها 24 ألف كتاب اسطوانه بجنيه واحد 1 باوند جنيه واحد يعني تمن رغيفين عيش بجنيه جنيه ما بقاش له قيمة دلوقتي كانوا بيسموه الملطوش ويبقى عندك كل كتب الشريعة واقعد اقرا واكتب وذاكر اقرا في التفسير واقرا في العقيدة واقرا في السيرة واقرا في اقرا اقرا في الفقه وتعلم وافهم واملوا المساجد أثناء الدروس ربنا يعلمنا ما ينفعنا اثنين اليقين واعلم أن يقينك يزيد وينقص على قدر تعلقك بالله ثلاثة أن تستحضر دائما أنك ستسأل عن كل شيء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون إخوتي أنا أحبكم في الله هي مش لعبة خدوا الكلام ده بجد ابدأوا تعلموا وعلموا ولادكم ابدأوا زودوا اليقين في قلوبكم ابدأوا استعدوا ليوم الحساب أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما